السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد عدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم القيام بين يديك محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الابطال مثلا فعليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اما بعد تخيل لو انت واحد من احد المراكز او القرى او البلاد نازل القاهره في مصلحه من المصالح نازل بت... لسه نازل على ارض القاهره فوجئت ان ال20 مليون بني ادم اللي ساكنين في هذه البلد 20 مليون متجمعين في مكان واحد مجرد تخيل ان 20 مليون واحد متجمعين في مكان واحد ده حاجه اصلا تهز القلب وكلهم رافعين وجوههم للسماء وبيجأروا في نفس واحد سبحانك سبحانك وبيهتفوا في نفس واحد قلبك هيتهز قد ايه انا عايز اقول لك تخيل لو 80 مليون مواطن بتوع مصر اجتمعوا مع بعض مش في استاد لا ده مالوا الميادين بتاعت البلد كلها مع بعض كلهم بيجأروا في نفس واحد هيبقى احساس قلبك ايه امال مليارات المليارات المليارات من الملائكه والمخلوقات اللي ماليه السبع سماوات من اول العرش الى كل المليارات اللي ماليه هذا الكون الرهيب وهي بتجأر في نفس واحد سبحانك يبقى مشهد شكله ايه هو ده اول مشهد في اخر محطه في سلسله راجع لك يا رب اللي احنا معاها الليله ان شاء الله اخر مشهد مشهد سبح لله ما في السماوات والارض سبح لله سبح لله يا اخواني الانتخابات يعني اقصى انتخابات 99% و9 من عشرة ده اختار لا ده, ده, ده اختيار كاسح ده اكتساح اختيار كاسح من الكون كله لرب العالمين حب واختيار من الكون كله لله سبحانه وتعالى وحده سبحانك سبح لله ما في السماوات والارض سوره الحديد اخر سوره في الجزء 27 بدأ بمشهد من اخطر مشاهد القران لا ده اعظم مشاهد القران اعظم مشهد القران بيعرضه لك الكون كله بيجأر بالتسبيح والملك مستوي على عرشه سبحانه وتعالى سبح لله تخيل الكون كله بيقول سبحانك بس يا جماعه كل واحد بيقول سبحانك لسبب غير التاني حمله العرش شايفين ايات غير ملائكه السماء السبعه اللي شايفينها والاثنين بيقولوا سبحانك غير ملائكه البيت المعمور غير ملائكه كل سماء من السبع سماوات غير سكان الارض كل قاره من القارات السته سكانها ممكن يقولوا سبحانك ويجهروا بايات غير الايات اللي موجوده في اي مكان تاني كل حاجه في الكون لو جمعنا علماء العالم كلهم وكلهم قعدوا يجهروا بالتسبيح لله الايات اللي عالم الطب هيسبح عليها غير الايات اللي عالم الفيزياء هيسبح عليها غير الايات اللي عالم الفلك غير الايات اللي عالم الذره غير الايات اللي عالم الكيمياء هيسبح عليها سبحانك لو وزعنا كشكول ورق على كل مخلوق في الكون ده اهو كشكول على كل مخلوق في الكون من اوله لاخره وقلنا له اكتب نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك اكتب النعم بتاعت ربنا سبحانه وتعالى تخيلوا يا جماعه كل التشكيله تكملي بس كل واحد نعم غير التاني كل واحد هيقول الحمد لله اول كلمه في القران لسبب غير التاني كل واحد النعم اللي هيملى بيها الورق وهيملى بيها الصفحات لها اسباب غير التانيه سبحانك سبحان الله العظيم انا عايزك تحس يعني ايه سبح لله ما في السماوات والارض واحد قاعد في بيئه عربيه اصنام في اصنام ظلام في ظلام اوثان في اوثان تخيل فجاه لقى سمع سبح لله ما في السماوات والارض الكون كله اتقلب مسجد كل ذره في الكون اتقلبت مسجد كل ذره في الكون اتقلبت لعبد كائن حي متبتل عابد لله ابشع منظر وسط المنظر ده ان كل الكون بيسبح لابن ادم ابشع منظر في المنظر ده منظر العاصي العاصي عامل زي اب عنده 10 عيال تسعه منهم بيبوسوا رجليه قبل ايديه من البر وابن عاق اللي مزود شناعه منظر العق التسعه البرين تخيلوا يا اخواني منظر مسجد جمعه الناس كلها مليانه فيه واحد بيقع في جريمه الزنا في وسطه اهو ده منظر العاصي وسط الكون العابد ده كله وسط الكون الرهيب ده كله تخيلوا سبح لله ما في السماوات والارض ازاي الايات بتقول لك عايز اسمع اسمع انت سامع نمله في مكان من الكون بتسبح حد غير ربنا انت سامع ورقه شجر بتسبح حد غيره انت شايف شجره بتسجد لحد غيره انت شايف ذره مهيمن عليها حد غيره انت شايف كوكب ماشي في السماء في الفلك الضوئي جبار متحكم في حد غيره الايات بتقول لك اسمع سبحان الله ما في السماوات والارض يعني كل ذره في الكون عارفه ربنا اقصى ملك ممكن يعرف الرعيه بتاعته مش ممكن يعرف كلهم لا يمكن ده في وزراء ما يعرفوش يقابلوا الملوك اللي بيحكموهم ما يعرفوش يقابلوا الحكام اصلا اللي بيحكموهم تخيل ان كل ذره في الكون عارفه ربنا ومتدين بالولاء لربنا وبتحب ربنا ومنطلقه لربنا سيدنا داوود كان بيقعد يسبح من من عند الشروق او من عند الفجر الى ان تغيب الشمس والدنيا من حواليه بتسبح معاه عايزين نحس يعني ايه سبح لله ما في السماوات والارض انا بقول الكلام ده ليه بقول الكلام ده لان سوره الحديد سوره الحديد يا جماعه سوره عتاب سوره عتاب من ربنا للي بعد المراحل اللي فاتت ده كلها للي بعد تكسير القيود ده كلها ولسه لغايه دلوقتي ما انطلقش سوره عتاب اول عتاب في اول ايات في سوره الحديد سوره الحديد بتقول لك ايه اللي صرفك عن ربنا اللي صرفك عن الملك العظيم ده هو ايه سوره الحديد يا جماعه بادئه بسبح لله ما في السماوات والارض دي اسمها صور المسبحات خمس صور حديد والحشر والجمعه والصف خم والتغابن خمس صور بادئه مسبحه لله او يسبح لله طب ليه سوره الحديد طلباتها عاليه جدا جدا مش بتطلب تضحيه ده بتطلب تضحيات رهيبه سوره نازله في اول المدينه بعد الهجره كل الجزيره العربيه بتغلي على المدينه المنوره المشركين عايزين يحشدوا جيوش كل سنه عشان تبطر المسلمين من المدينه المنوره والدين له احلام وطموحات وعايز ينتشر في الارض فمين اللي هيشيل الدين ومين اللي هيضحي عشان الدين ومين اللي هيضحي عشان شعله الدين تفضل متقده صوره عايزه رجاله بس رجاله بحق وحقيقي فصوره لما ربنا سبحانه وتعالى يكون الطلبات عاليه يكون الاوامر عاليه يقوم ربنا يعمل ايه بقى يكلمك الاول عن عظمه الامر قبل ما يديك الاوامر فالاول يقول لك سبح لله ما في السماوات والارض بعد كده لو قال لك اي طلب خلاص انت عرفت عظمه الامر يهون عليك اي اوامر بعد كده هي ديت قضيه المسبحات المسبحات طلباتها عاليه جدا جدا عشان كده في الاول بدات بهذا المشهد المهيب اعظم مشهد في القران وفي الوجود كله مشهد تسبيح الكون وهتاف الكل لله سبح لله ما في السماوات والارض ما في السماوات وما في الارض يعني واحد واحد انما ما في السماوات والارض يعني كل مخلوقات الكون في نفس واحد كله جار لله بالتسبيح في نفس واحد انت مين يا ابني انت عبادتك هتزود ربنا ايه انت معصيتك هتنقص ربنا ايه يا جماعه لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم لو الارض دي كلها عبده لله ايه وسط الكون الرهيب دي ولا شيء لو الارض دي كلها عاصيه لله هتنقص ربنا ايه في الملكوت الرهيب ده ولا شيء سب سبح لله سبح لله اللي يقرا اللي يسمع اول سوره الحديد يعرف ليه اخر سوره الحديد ربنا قال ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم مش معنى الرهبانيه تيجي في سوره الحديد لان اللي يقرا اول سوره الحديد يا جماعه يبقى ما عادش عايز يكلم مخلوق ولا يعيش مع مخلوق عايز ينسى الدنيا كلها عايز يعيش مع ربنا بس عايز يعتزل الدنيا عايز ما يسمعش غير عن ربنا وما يتكلمش غير عن ربنا فبي اه فربنا يقول لك لا انت ما بتعبدنيش على مرادك انت بتعبدني على مرادي ففي النهايه الربانيه بيان الشطط بيودي الى ايه انما اشمعنى الربانيه مع سوره الحديد لان في ناس فعلا من كتر المشاعر ديت بيحس ان هو ما هوش عايز يعيش مع الدنيا لا مراد ربنا هو اللي انت بتعبد ربنا عليه مش مرادك انت مش فكرك انت سبح لله ما في السماوات والارض مشهد مهيب قلب الكون كله مسجد قلب الكون كله مكان عباده رهيب عظيم وهو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو وهو وهو هو, هو الاول والاخر والظاهر والباطن ايه هو هو الله هو اللي كل شيء في الحياه يا جماعه هو في حقيقه غير ربنا سبحانه وتعالى في الوجود ده كله ربنا المهيمن على كل شيء ربنا المسيطر على كل شيء ربنا المتحكم سبحانه وتعالى في كل شيء اذا كان هو اللي بيملك وهو اللي بيقدر وهو اللي بيعلم وهو اللي بيبدع وهو اذا كان هو اللي بيهيمن يبقى كل شيء اذا كان ربنا هو اللي بيهيمن على كل شيء وبيقدر على كل شيء وبيعلم كل شيء يبقى كل ما سواه لا شيء اذا كان ربنا هو اللي بيسبحه كل شيء وبينطلق اليه كل شيء يبقى كل ما سواه لا شيء اذا كان ربنا هو اللي بيملك في حياتك كل كل شيء وفي امورك كل شيء وفي مستقبلك كل شيء يبقى كل ما سواه لا شيء لا شيء من اول الايات تحس سبح لله امال الملك الجليل بيتنزل عشان احنا الملك اللي الكون ده كله بيسبحه بيتنزل عشان احنا وبننام كمان سبحانك يا رب وابن ادم يجحد ربنا ويعصيه سبحانك يا رب سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم عزيز ما فيش حد في الكون خرج عن حكمه طب والانسان اللي خرج عن الحكم ربنا حكيم بيمهله الحكمه له ملك السماوات والارض يا جماعه الناس مجموله على حب الملوك الناس بتحب الملوك بتاعت الدنيا اذا كنت ليه الناس بتحب الملوك فربنا بيوصف نفسه بالملك انت حبيت ملوك الدنيا وما حبيتنيش ازاي انت حبيت بتحب اغنياء الدنيا وما بتحبش الغني العظيم اللي بيملك كل شيء في الحياه ازاي يحيي ويميت ادي رصيف وادي رصيف ادي رصيف عليه مغسله اموات كل شويه تدخل جثه وتتدفن تدخل جثه وتتدفن وادي رصيف في وش مغسله الاموات عنده مستشفى ولاده اطفال كل شويه واحده تدخل وينزل طفل يجي طفل يجي طفل يجي طفل هنا اموات بيدخلوا وهنا اطفال بين سبحان الله يحيي ويميت قدره باهره قدره اعجازيه هنا وقدره اعجازيه هنا وهو على كل شيء قدير انا عايزك تشيل كلمه شيء وتحط كل طموحاتك واحلامك كلها يقدر عليها كلها يقدر قال لها بس الدنيا فيها قوانين وفيها سنن وربنا برضه سبب الاسباب يا بنتي الاسباب والقوانين والسنن دي عشان تحكم قدرتك انت مش عشان تحكم قدره ربنا القوانين دي بتحكم قدرتك انت مش قدره الملك اللي خلقها سبحانه وتعالى لما سيدنا يونس ساب قومه بدون امر من الله سبحانه وتعالى ركب السفينه على انها منجاة ربنا حولها مهلكه اترمى منها بلعوا الحوت اللي هو مهلكه ربنا حوله منجاة وهو على كل شيء قدير قدره مطلقه الكلام ده كله كل الكلام ده فيه عتاب ضمني بيقول لك ازاي تصرف عنه ازاي ازاي صرفت مين اللي صرفك عن ربنا مين اللي صرف قلبك عن ربنا سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن كل حاجه هو الاول الاول الاول في الوجود والاول في حياتك قبل ربنا كنت ايه قبل ما هدايه ربنا تنزل على قلبك كنت انت عارفه كنت ايه قبل ما غنى ربنا يصيبك ورزقه يصيبك انت عارف من الفقر كنت ايه والاخر الاخر يعني ما فيش بعده غير ان هو الأخ- يعني غير ان الو- الوجود كله بيفنى والله بيبقى الاخر اللي ما فيش بعده ما فيش بعده في حياتك يعني لو ربنا فاتك كل حاجه فاتتك كل فرصه فاتتك الفرصه الوحيده في حياتك هي ربنا الامل الوحيد الاول والاخر ومفيش حاجه في النص مفيش تاني وتالت ورابع يعني كل شيء في الدنيا صفر وربنا سبحانه وتعالى هو الاول والاخر في حياتنا والظاهر اللي في كل خلق ظهر اللي كل شيء بيدل عليه الظاهر في كل شيء الظاهر اياته وعظمته وقدرته وابداعه و- و- وعلمه وحكمته وعزته في كل شيء والباطن يعني ايه الباطن اسم الله الباطن ده اسم عظيم جدا يا جماعه انا طبعا بديكوا لمحات والا فكل كلمه من دي عايزه حلقه بديكوا لمحات الباطن يعني ظهر العين معجزه اه معجزه الحواجب والرموش والر- و- و- والعينين و... طب باطن العين باطن العين ده عالم ظهر العين بالنسبه له ولا شيء طب ظهر الجسم معجزه شيء رهيب طب باطن الجسم كبد والكلى والاجهزه اللي جوه ديت الباطن ده اعظم من الظواهر دايما يا جماعه ظهر البحر شيء رهيب انما باطن البحر حاجه لا تنتهي في الايات والعجائب اسم الله باطن بواطن الامور مليانه حكم بواطن كل شيء بتدل على جلال الله زي ما ظواهر كل شيء بيدل على جلال الله بواطن وكل حاجه فيها ظاهر وباطن ربنا بينصر الدين نصره ظاهره وبينصر الدين نصره باطنه وجنودا لم تروها ربنا سبحانه وتعالى الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعني ايه يعني هو كل حاجه في حياتك هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الايه على العرش انا عايز كلمه العرش دي تقف قدامها العرش ده مذهل في كل شيء مذهل في اللي حواليه مذهل في اللي في اركانه مذهل في اللي تحته مذهل في هو نفسه كل شيء فيه مذهل مذهل في اللي حواليه اللي حواليه ملائكه عظام بيطوفوا ليل نهار بتسبيح الله واللي حواليه كل اصوات تسابيح المخلوقات في الدنيا بتصعد وتطوف معاهم حوالين العرش إيه المشهد الرهيب ده طب و- ومذهل في اركانه لان نور الله ملا اركان عرشه طب مذهل ب- ب- ال- العرش من تحته مذهل ازاي يعني قصدك ايه من تحت مذهل اول حاجه تحت العرش في ايه تحت العرش مكتوب لا حول ولا قوه الا بالله ده كلام صحيح حديث صحيحه اللي هقولها لكم دلوقتي طب وفوق العرش مكتوب ايه مكتوب رحمتي سبقت غضبي طب ايه الفرق ربنا فوق العرش كتب قانون معامله ربنا للبشر ان رحمته سبقت غضبه وتحت العرش كتب قانون معامله البشر لله ان لا حول ولا قوه الا بك يا رب انا مش هوصل لحاجه غير بيك يا رب تحت العرش في كنوز يا جماعه من ضمنها من ضمن الكنوز دي نزل خواتيم البقره وكنز نزل منه ايه الكرسي متوفي وكنز نزل منه الحوقله تحت العرش في قناديل معلق فيها ارواح الشهداء شوف الملايين اللي بذلوا ارواحهم عشان ربنا ده, ده, ده في كل واحد في قنديل القنديل ده اعظم من انوار مليون شمس انت فاكر القنديل ده ايه انوار رهيبه تحت العرش في الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن اجمل مخلوق ربنا خلقه في الدنيا كلها تحت العرش يا جماعه في حمله للعرش ما بين شحمه الاذن والعاتق 700 سنه مسيره تحت العرش يا جماعه الكون كله بيسجد اتدرون اين تذهب الشمس تذهب لتسجد تحت عرش الله الكون كله بيسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى تحت العرش تحت انا عايزك تتخيل العرش نفسه مذهل هو العرش ده قد الكره الارضيه ولا 10 مرات اكبر منها ولا 100 مره العرش ده مليارات المليارات من الكره الارضيه ما يجوش حاجه في العرش اصلا ده السبع سماوات ما هماش حاجه في العرش هو في عرش ملك اكبر من حجم مملكته لان العرش بيعبر عن عظمه الملك تخيل عظمه الله سبحانه وتعالى قد ايه تخيل جلال الله سبحانه وتعالى قد ايه بعد كل ده بقى تخيل لما العرش ده اهو يهتز الموت انسان من حب ربنا ليه وفرح ربنا بيه تخيل ربنا ممكن يحبك قد ايه ربنا ممكن يحبك قد ايه بس لو انت حسيت بعظمته لو انت اقبلت عليه وسبحت مع الكون كله لله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور ربنا بيقول لك يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الارض يعني اللي بيدخل واللي بيخرج من الارض اصلا حركه مستمره بقى يا ابني ده انت بيتك لو قلت لك اعرف كل ناموسه داخله وخارجه يعني ما هيجي لك مرض عقلي لو قلت لك اعرف كل نمله داخله وخارجه كل دبانه داخله وخارجه ما بالك بقى السماوات دي كلها والارض دي كلها الملائكه اللي طالعه واللي نازله وارواح المؤمنين اللي طالعه وارواح الكفار اللي طالعه والرسول وهو طالع للمعراج والملائكه نازله في ليله القدر ودعوات نازله موجبه وارزاق نازله تتوزع تخيل ودود داخل في الارض وامطار نازله وشهب ساقطه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها سبحان الملك يولج الليل في النهار انا انا انا بقطف لكم بس يا جماعه بقطف لكم يعني ازهار من وسط كلامه من كل زهره بقطف لك حته ورقه صغيره يعني مش هتجيب ايه ده مقدمه الحديث دي الوحيده من اعظم مقدمات القران كله وابهر مقدمات القران كله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني ايه الايه دي بتدل اول حاجه على عظمه الرحمه تخيل لو النهار ما بيجيش بالراحه كده والليل بيدخل بالراحه تخيل زي بالظبط كده فجاه النور اطفى فجاه النهار اطفى فجاه بقينا ليل ليل دامس فجاه النور جه فجاه بقى. تخيل لو الوضع كان كده شيء فظيع وال 12 ساعه حر على نفس المستوى وال 12 كان شيء عظمه الرحمه وعظمه الجمال مشاهد الشروق والغروب كلهم بسبب الولوج الخفيف ده اهو بسبب الدخول التدريجي ده اهو وعظمه القدره لو علماء الارض ودول الارض اجتمعت عشان تعمل نظام اضاءه للكره الارضيه 12 ساعه نور للارض و12 ساعه ضلمه في الارض مش ممكن هيعملوا وعظمه الهيمنه والسيطره يا جماعه ربنا حاكم الكون بالثانيه عشان الليل والنهار يجوا بالمنظر ده معناه ان ربنا حاكم حركه الشمس واتجاهها وسرعتها وحركه الارض واتجاهها وسرعتها وحركه القمر واتجاهه وسرعته ايه الاعجاز ده وايه الروعه دي وايه العظمه ديت ازاي تصرف عن ربنا ايه اللي صرفك عني ربنا بيعاتبك في الايات ربنا بيعاتبك في الايات سوره الحديد اول رساله بتقولها لنا ايه اللي صرفك عن ربنا ايه اللي صرفك عن ربنا سبحانه وتعالى سوره الحديد بتكلم مين يا جماعه سوره الحديد بتكلم بتكلم اللي لسه مش مصدق الاخره العظيمه قد ايه اللي لسه مش حاسس جلال ربنا قد ايه اللي لسه مش حاسس ربنا يستاهل من حياته قد ايه سوره الحديد بتكلم اللي لسه مخدوع في الدنيا ومعظمها اللي لسه مفتون بيها مبهور بيها اللي لسه مش عايز يضحي عشان ربنا ويقول لك اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه اللي لسه ما فصلش للدين ولسه ما فصلتش لدينها عشان كده سوره الحديد بتكلم اللي الاخره في قلوبهم لسه مش متعظمه قوي فبتكشف لهم عظمه الدار الاخره بتكشف لهم مشهد رهيب لو عايزين نحط لكم عنوان للعتاب اللي فيه زي ما هيجي في الاخر ايه اللي فتنك عن ربنا ايه اللي فتنك عن ربنا بتجيب لك مشهد اللي عاش عشان ربنا واللي ضحك كان بيضحك على المؤمنين وفاكر انه بيضحك على ربنا في الدنيا بيجيب لك المشهد بس في واقع تاني خالص في عالم تاني خالص يوم القيامه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا يوم يوم هو ربنا جاب يوم مع المؤمنين ويوم مع المنافقين كان ده يوم غير ده ده احداث رهيبه وده احداث ثانيه خالص انا عايزك تتخيل قدام لجنه الامتحان قدام لجنه قدام النتيجه الطالب لما بيسقط مش عايز يتفضح قدام الطلبه فبيتماسك وفي نفس الوقت لسه في فرصه فبرضه متماسك واللي بينجح مش عايز برضه حد يحسده واللي بيطلع من الاوائل مش عايز حد يبص له ومش عايز برضه بقى انا عايزك تتخيل بقى ان فرحه يوم القيامه فرحه فوق القدره على التحمل وحزن يوم القيامه حزن فوق القدره على التحمل انا عايزك تتخيل مشهدين لا يمكن يجتمعوا في الدنيا جنب بعض ناس راحت تشوف النتيجه بس نتيجه المصير بقى نتيجه المصير ناس لقت نفسها في الفردوس الاعلى عليك تصرخ بالفرحه وتجري من الفرحه وت... وتهتم مش قادره تستحمل وناس اول ما شافت عليك تنهار وتصرخ وتبكي وتجأر وتجأر جؤار رهيب انا عايزك تتخيل الاتنين جنب بعض المشهدين جنب بعض ازاي يوم ترى ترى ترى يعني دول ودول هيبقوا متشافين لارض المحشر كلهم هم الكفار فين الكفار اترموا في جهنم خلاص الله هو احنا امتى دلوقتي احنا دلوقتي يعني ممكن عدى 40000 سنه و45000 سنه من يوم القيامه احنا دلوقتي في النهايات يا جماعه احنا دلوقتي خلاص يعني يمكن ما عادش غير القنطره عبور المؤمنين للصراط بسرعه وبعد كده القنطره وخلاص احنا في نهايات يوم القيامه طب احنا فين احنا دلوقتي خلاص قبيل الصراط الناس واقفه قدام جهنم طب هنعدي ازاي للجنه يا رب هتعدوا من فوق جهنم ازاي يا رب هينصب صراط على جهنم وهتعدوا من عليه طب يا رب ده ظلام رهيب يا رب ظلام من كل ناحيه وجهنم مخلوق له فتحات من قدام يعني مخلوق قدامك كده له فتحات من قدام وله فتحات من فوق الفتحات اللي من قدام الكفار اترموا منها والفتحات اللي من فوق اللي هيقع من على الصراط هيقع فيها والعياذ بالله فتخيل طبعا عدى ازاي من على الصراط بدا يحصل شيء غريب شيء رهيب فجاه بدات اجسام المؤمنين تنور بدات اجسام المؤمنين تتحول كانها لمبة ديون بتشع نور بدا المؤمنين اجسامهم اللحم والدم المعتم ده يشع نور وبدا المنافقين اجسامهم زي ما هي في الظلام الرهيب في الظلام الدامس وبدا المؤمنين تتراءى ليهم الجنه فبداوا يجروا بداوا يجروا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يسعى النور بيسعى ليه النور بيسعى لانهم ياما سعوا في الدنيا وياما تعبوا في الدنيا وياما بذلوا في الدنيا وياما عملوا عشان ربنا يسعى نورهم نورهم اللي بيشع منهم هم نفسهم منهم امال التانيين التانيين بيقولوا انظرونا نقتبس من نوركم الدنيا مظلمه ما احنا شايفين حاجه انظرونا استنوا انتوا بتجروا ليه بتجروا بسرعه ليه بيجروا بيجروا لانهم شايفين الجنه قدامهم بيجروا لانهم شايفين انوار الجنه وحد يشوف الجنه ويصبر حد يشوف الجنه وما يقدرش يتلهف عليها فبيجروا بكل قوتهم فالتانيين واقفين مشلولين واقفين مرعوبين من الضلمه انظرونا استنونا استنوا انتوا رايحين فين انظرونا نقتبس من نوركم والتانيين النور بتاعهم بيسعى وبيتلألأ وبيضرب في ارض المحشر كلها يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بين ايديهم ايديهم ديت اللي بايعوا بيها النبي عليه الصلاه والسلام ايديهم دي اللي انفقوا بيها ايديهم دول اللي عبدوا ربنا سبحانه وتعالى بيها ايديهم وبايمانهم ايمانهم بين ايديهم قدامهم وبايمانهم يعني على الجنبين طبعا الجنبين لان خلاص بقى ما عادش فيه يمين وشمال كله يمن وكله بركات على اليمين وعلى الشمال طب يعني النور بتاعي منور اللي حواليا والنور بتاعي باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا من اهل الجنه ويغفر لنا يا رب ويقبلنا على ما كان منا يا رب ويلحقنا بالصالحين يا رب اللهم امين وارزقنا الفردوس الاعلى مع حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني كل مؤمن انواره منوره للمؤمنين التانيين كمان معاه ليه لانهم في الدنيا كانوا صحبه كان كل واحد بينور للتاني طريقه بالنصيحه وبالتذكره وبالتعاون فزي ما كانوا نور لبعض في الدنيا يبقوا نور لبعض في الاخره يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ايش معنى المؤمنات يعني مع المؤمنين لان لان المراه يا جماعه لها دور رهيب في نصره الاسلام احنا دلوقتي في صوره بتقول لك قوم انصر دينك صوره الحديد صوره الحديد صوره السلاح صور الحديد ده اللي بيصنع منه الاسلحه في عالم ما بيعترفش غير بالقوه في عالم عالم غابات عالم وحوش البقاء في الاقوى مش في الاقوى بس الناس معتقده معظم الناس معتقده كده هننصر ديننا ازاي من غير قوه قوم وانصر دينك قومي انفقي على دينك من ذا الذي يقرض الله يقرض الله ايوه يقرض يعني يقطع يقطع لما لما لما فقر يقرض مثلا سب يقطع منه يقرض يقطع من ماله ويدي ربنا يقطع من قوته ويدي ربنا ربنا بيقول لك اصرفي على ديني ربنا بيقول لك اصرف على دعوتي من ذا الذي مين يا جماعه ده لو واحد غني واحد فقير سلف واحد غني هو ينفع طب لو واحد فقير سلف واحد غني يبقى حاطط في بطنه شادر بطيخ طب تخيل بقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما يستعجلش على الثواب ده هياخد فوق ما يتخيل ف فيرده له فيضاعفه اول بس مضاعفه مش 10% و12% 70000% 700 ضعف فيضاعفه له وله اجر كريم وله اجر هو مش المضاعفه الاجر لا ده المضاعفه دي لانه وثق في ربنا ده الاجر ده حاجه تانية خالص اجر كريم اجر عظيم ايات بتخليك ترمي اللي في ح... لو معاك مليار جنيه تديهم لربنا وتصرفهم على الدعوه وتقول رابح البيع يا رب ايات بتلهب قلبك انك انت تصرف على دين ربنا ربنا بيعرضها علينا الوقت هي الصفقه يا جماعه مين يصرف على ديني مين ينفق على دعوتي مين يصرف على هدايه الناس ويشوف انا هديله ايه ويشوف انا هخلف له قد ايه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات اللي انفقوا ونصروا الدين وكلاهما نصر الاسلام يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم تباشير الصبح اول النهار يعني لسه النهار الكبير بقى جاي بس ده مجرد تباشير بس مجرد بشريات بس بشراكم الملائكه مورياهم الجنه من بعيد والانوار اللي طلعت عليهم والاكرام والحفاوه اللي هم فيها والسعاده ده كل ده بشريات بس ده كل ده لسه في الاول انتوا عارفين لسه بعد كده ايه كلام يخلي القلوب تذوب يخلي الناس تنطلق على الجنه تجري تجري بشراكم اليوم جنات ده مش جنه واحده ده جنات وكل جنه فيها من النعيم غير التاني تجري من تحتها الانهار وهم في ايه ارض المحشر والظلام والحر وال... يعني تخيلوا يوم القيامه ده كان شكله ايه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعيم مش هيزول عنكم نعيم لا تخافوا على زواله خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم مش ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم يعني ده الفوز انما ذلك هو هو دي يعني كان في ناس بتحسب الفوز حاجه تانية كان في ناس بتظن الفوز في الدنيا لا هو ده هو ده الفوز الحقيقي هو ده الفوز الحقيقي يا أمة محمد هو ده الفوز الحقيقي انما اللي احنا فيه دلوقتي اللي احنا فيه كل يوم مصيبه جديده كل يوم الواحد والله يا جماعه مش عارف في ايه مش عارف في ايه انفلونزا الطيور جت بعدها الخنازير بعدها الطاعون بعدها الحمى القلعيه بعدها الزلزال 5.8 من 10 بعدها لسه من يومين زلزال تاني 6 و ايه يا اخوانا في ايه كل ده ليه مقت ربنا ده ليه ليه كل العقوبات نازله ليه يا اخوانا لو لو اتجرفنا كلنا هنتجرف مع بعض الا اللي اللي امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لو ما قمناش هنروح فين بشراكم اليوم وبشراكم ده لسه ما عدوش من على الصراط وبيتقال لهم بشراكم بالنجاح يا سلام الطالب من قبل الامتحان بيتقال له ابشر بالنجاح ده خلاص بقى ده الموضوع ايه ده الموضوع ايه, إيه النعيم ده وايه الاكرام ده يوم يقول المنافقون والمنافقات لان كان في علمانيين وعلمانيات بيحاربوا دين ربنا للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم الجو يا جماعه الجو رهيب الجو كله حركه الجو كله حوار تخيلوا الملائكه بتكلم المؤمنين بشراكم اليوم والمنافقين بيكلموا المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم والملائكه بتكلم الم... والمؤمنين بيكلموا المنافقين فلكنكم فتنتم انفسكم والمنافقين بيصرخوا في المؤمنين الم نكن معكم حوارات حوارات مداولات يوم التناد يوم التناد وكله بينادي وكله بينادي والمش... والمنافقين المنافقين بيصرخوا وبيهتفوا جو فيه حركه رهيبه حركه رهيبه اول حركه حركه المؤمنين وهم بيجروا على الجنه بيجروا بيجروا بيجروا بكل طاقتهم اول ما شافوا الجنه انت لو شفت الجنه دلوقتي هتعمل ايه ده الواحد او لا يعني بعض الناس لما يكون مسافر مصيف ولا حاجه اول ما الهوا بس يجي كده يقوم دايس بنزين هيموت عشان يوصل بقى اول بس ما شويه مسامات جت دول بيعملوا ايه دول دول بيجروا بكل قوتهم تخيل المنظر فوق كوكب منير كوكبه منيره مضيئه من المؤمنين والمؤمنات منطلقه ووراها مجموعه مظلمه معتمه بيصرخوا فيهم انظرونا استنونا انتوا ما جبتوش ليه في الدنيا ما لحقتوش بينا ليه في الدنيا تبطأتوا ليه في الدنيا اتعطلتوا عن ربنا ليه في الدنيا ليه اللي عطلقوا عن الله سبحانه وتعالى ووراهم مجموعه تانية وبعد كده فالمنافقين بيحاولوا يجروا مش عارفين يلحقوا مش عارفين بسبب الظلام فتقوم الملائكه تقول لهم قيل انظرونا نقتبس من نوركم ناخد شويه نور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا شوفوا الملائكه كلمت المؤمنين ازاي بشراكم اليوم وشوفوا بيكلموا المنافقين ازاي ارجعوا وراءكم ارجعوا وراءكم زجر ومهانه مش في سوره الواقعه قلنا خافضه رافعه شوفوا الرفعه بقى وشوفوا الخفض بقى ارجعوا وراءكم وراءكم فالتمسوا نورا منين من كتر الغريق بيتعلق في قشايه حسبوا ان المعنى ارجع وراك من المكان اللي المؤمنين جالهم النور فيه خدوا النور منه اول ما سمعوا كده بلهفه بجنون جروا الناحيه الثانيه يجروا يدوروا على النور وهنا يحصل حدث رهيب ربنا بيوصفه باوصاف باوصاف صعبه جدا ليها واقع حتى على القلب وكل لفظ بيتقال فضرب شوف كلمه ضرب ديت شوف قوه الضربه فضرب ضربه في قلبهم وهم الاول ما بيسمعوا صوت السور ما هو ياما طعنوا في الدين وياما سخروا من الدين وياما سخروا الجرائد بتاعتهم والبرامج بتاعتهم لشتم الاسلام وشتم الدعاء الى الاسلام ياما فضرب فضرب شوف غضبه ربنا سبحانه وتعالى فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني تخيلوا السور مضروب كده باطنه باطنه يعني الجواه كده ناحيه الجنه فيه الرحمه الناحيه اللي فيها المؤمنين وظاهره من قبله الناحيه اللي بره دي فيها العذاب يعني ناس واقفه في صحراء وعايزه تدخل على مدينه فيقوم مضروب سور يقوم مضروب السور الناحيه دي فيها الرحمه وفيها المدينه والناحيه دي فيها الصحراء وهم واقفين مش عارفين يعملوا ايه هيتجننهم فتخيلوا هم بيجروا الناحيه الثانيه على النور يفاجئوا ان السور اتضرب اول ما السور يتضرب والسور ده يعني حاجه بتصور يعني حاجه بتحاوط بيتحصر بيحاصرهم بيتحاصروا حصار زي ما كانوا بيحاولوا يحاصروا الدين ويحصروا الدين في الدنيا يتحاصروا يوم يطلعوا يجروا يطلعوا يجروا ناحيه السور تاني برعب يعرفوا ان هم ها ما ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ديت يعني النور كان بيتجاب من الدنيا وراءكم ده في الدنيا النور ما بيتجابش من هنا اركبوا بقى آلات الزمان اللي كنتوا بتعملوا افلام خيال علمي عليها وانت ارجع بقى فرعون لايام الفراعنه وانت ارجع حبيبي بقى يا شاب يا اللي عصيت ربنا بكل الموبقات سنه 2009 تاني وانت ارجع بقى يا بتاع العصر الفلاني اللي عاوز كل واحد بقى يرجع بآلة الزمان الخياليه اللي انتوا كنتوا بتعملوا بقى افلام الخيال العلمي في الدنيا ارجعوا وراءكم ما عادش ينفع خلاص فرصه وراحت فرصه وانتهت فرصه وعدت انهيار تم بقى ساعتها انهيار تم انظرونا نقتبس من نوركم كل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يجرم فضرب بينهم بسور له باب له باب ازاي يعني طب ليه باب ليه طب يا رب طب يا رب ما كنت ترمون في جهنم من الاول يا رب ليه وريتهم نور دول ونعيم دول وبعد كده ضربت السور لانهم في الدنيا شافهم وبعد كده مشوا في الدنيا داقوا الدين وبعد كده اعرضوا في الدنيا سمعوا دين وبعد كده اختاروا طريق اعراض عن ربنا فربنا يوريهم وبعد كده يحرمهم في الاخره كمان طب له باب ليه له باب لان تخيل لما يكون في باب وانت عارف ان ورانا جاه انت بتقعد تخبط في الباب تكسر في بقى هتموت هتتجنن هتتجنن هتستقتل عارفين لما يعني ربنا يعافينا يا رب مثلا لو جبت مثلا 1000 حشره في جحر كده له فتحه صغيره وقمت رشش مبيد وقافلها فتلاقي لو فتحت ال ال ال الفتحه بعد شويه تلاقي ال1000 مخلوق دول كلهم متكاتفين على الفتحه ليه هيموتوا عشان يخرجوا باي طريقه كله بيتكاتف وده من انواع العذاب النفسي الرهيب الرهيب لو ما كانش في باب كان ممكن يبقى يبقى ارحم بيهم بس رحمه ايه فين الرحمه الوقت بقى بامثال هؤلاء وبرده في حكمه ثانيه للباب يا جماعه والله اعلم ان لو جه مؤمنين تانيين يعدوا يقوموا حراس الملائكه اللي على الباب يفتحوا للمؤمنين ودول قاعدين يبصوا المؤمنين وهو بيعدوا على النجاه ودول قاعدين يبصوا هم مقهورين ومب... ومش قادرين يعملوا حاجه والملائكه اللي مأيداهم وحصراهم منعاهم انهم يعملوا اي شيء باب له باب واحد بس باب واحد ما كانش في طريق للرحمه غير من باب واحد بس اللي وقفت عليه من الوقت هي ال... هي اللي هتعدي منه في في الاخره واللي ما رضاش يقف على الباب ده في الدنيا على باب ربنا في الدنيا ده في الاخره اللي هيتحرم من دخول الباب هو باب واحد بس باب واحد باب الرحمه باب واحد باب الرحمه هو باب طريق ربنا سبحانه وتعالى ما فيش باب تاني اي طريق تاني متاهه وضياع وهيؤدي للوضع الرهيب اللي الناس دهيت فيه تخيلوا يا جماعه لما يلاقوا ضرب بينهم بسور له باب باطنه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبليه العذاب باطنه اه كلمه باطن ديت لان اللي كان باطنه حلو هو اللي هيترحم النهارده باطنه فيه الرحمه الرحمه مع صلاح الباطن الفاظ ليها معاني معينه الناس دي كان عندها ظاهر وباطن الظاهر بتاعها كان مخادع عشان كده الظاهر الوقت بقى العذاب بالنسبه لهم والباطن كان سيء عشان كده يتعاقبوا انما اللي كان باطنه طاهر هو ده اللي ياخد النعيم النهارده ينادونهم الم نكن معكم الصوره يا جماعه يبدو ان هو واطي لدرجه ان هو بيشوفش الرؤيه ولكن بيوصل الصوت هم الوقت مش بيقولوا لهم الم نكن معكم الم نكن معكم مين ما بيقولوش بالطريقه ديت في ناس بتقول عليا ان انا بنفعل بنفعل انت لو شفت انفعالهم ساعتها او تخيلته هتعرف يعني ايه انفعال في الحياه الم نكن معكم دي بتتقال بصراخ بتتقال بجوار بتتقال بانهيار بتتقال بكل مشاعر القهر والكبت والجنون والصراخ والفزع والرعب اللي ممكن تتخيليها في حياتك او تتخيلها في حياتك الم نكن معكم دي بتتقال بجنون الم نكن معكم احنا مش كنا معكم ده احنا كنا ده انا والله كنت برضه ده انا ده احنا مش عايز اقول ان ان ساعات ده انا كنت منقبه وانا كنت ملتحي وانا كنت بدخل الجوامع و... الدين مش بالمظاهر ولا الدين بالكلام لا الحاجات دي مش مهمه مش قصدي كده انا قصدي ان الموضوع مش على قد الكلام النهارده كنت بقرا في قول الله فمن يعمل مثقال امبارح فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل قلت سبحان الله عند العمل ربنا قدره بمثقال الذره عند الكلام مفيش لو اتكلمت من هنا للصبح ولا له قيمه مفيش سوره الزلزال بتنتهي على مشهد الميزان مشهد الميزان والناس بتتوزن بمثقال الذره ومشهد طبعا مفزع يعني يعني مشهد سوره الزلزله بيز... في النهايه بيزلزل القلوب زي مشهد الزلزله الماديه في اوله كده اذا زلزلت الارض فليه لان فمن يعمل مثقال ذره طب ومن قال من قال ان شاء الله حتى قد البحر ولا له قيمه العمل هو اللي له وزن العمل هو اللي له قيمه العمل هو اللي بينفع ساعتها شايفين يا جماعه دول منورين اجسامهم بقت نور اللحم والدم المعتم لانهم كانوا مليانين قلوبهم نور عاشوا عشان يحصلوا النور عاشوا ينشروا النور النهارده النور اللي كان جوه بيطلع بره انما التانيين في ظلام زي ما كانت نفوسهم مظلمه زي ما كانوا من جوه مظلمين في ظلام هيجيبوا النور منين هتجيب النور منين يا اللي اتفتنت بالدنيا وكانت هي الهك اللي بتعبده هتجيب النور منين يا اللي بخلت عن ربنا بانك تبذل تبذل دينه فكرك ان ربنا بكره بعد ما بخلت عليه هيكرمك هتجيب النور منين يا اللي دينك كان اخر حاجه في حياتك هتجيب النور منين يا اللي ربنا است... يا اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب منك النفقه يا اللي ربنا طلب منك الاقراض يا اللي ربنا طلب منك الجهد يا اللي ربنا طلب منك البذل لدينه وانت ما بذلتش لدينه هتجيب النور منين ده انت لو معدي في الشارع ماشي في الشارع كده ولقيت اخوك مرمي في الشارع سايح في دمه ولقيته اول ما شافك رفع ايده وايده مدرجه بالدماء التدرج بالدماء في ايده كلها وبيرفع ايده وبيستغيث بيك وهو بيرفع ايده سبته وعديت ومشيت تخيل يبقى انت ايه طب ايه رايك بقى لو اللي بيرفع لك الايد المدرجه بالدماء ديت مش اخوك ده دينك مش اخوك ده دينك ده الاسلام الاسلام بيرفع الايد الوقت وهو مدرجه بالدماء وبيتحارب وبيطعن وبيحاصر وانت كل قضيتك دنيتك وانت لبست نقاب وقاعده مستنيه العريس وكل قضيتك تنزل الصبح تروح الجيم وبالليل حتى ما فيش حتى ما فيش جزء قران بتقراه وانت راجل كسبنا ايه الدين كسب ايه مش كلام بقى الم نكن معكم مش كنا معاكم مش بالكلام يا جماعه الموضوع مش كلام اللي عايز يبقى مع ناس لازم يمشي في طريقهم مش يقول كلامهم احنا كلنا بنقول كلام الصحابه صح ولا لا انا من يوم ما بدات ادي دروس اديت كام درس قلت كام كلمه قلت كلام كتير من كلام الصحابه انما الكلام ده مش ده اللي يخليني مع الصحابه الا ان يشاء الله اللي يخليك مع الصحابه انك تعمل افعالهم مش انك انت تقول كلامهم انك انت تمشي في الطريق اللي هم مشوا فيه عشان كده في اخر السوره ثم قفينا على اثارهم برسلنا اثارهم اثارهم ده يعني يعني طريق ربنا رجلين الانبياء لسه معلمه فيه الاثار بت... مش الطريق واضح الع... الاماكن اللي هتحط رجليك فيها باينه ومتعلمه وواضحه الطريق اهو والمنهج اهو واثار الانبياء والصالحين من قبلنا اهو احنا هنحط رجلينا على مواضع اتحطت فيها الرجلين من قبل كده الم نكن معكم مش بالكلام مش كفايه كلام بقى كفايه كلام كفايه كلامنجيه بقى كفايه ناس بقى يعني دكاتره بق وخلاص بقه ده ما شاء الله بيقول كلام زي الصديقين وفي النهايه العمل صفر كفايه كلام عايزين شغل عايزين عمل الم نكن معكم ينادونهم وفي النهايه الظلام اللي وصل ليه المنافقين كمان في النار بيروحوا فين اه في الدرك الاسفل ايش معنى الدرك الاسفل لانه اظلم حته في جهنم غير انه اشد عذاب اظلم حته لانهم كانوا من جوه مضلمين من بره كانوا بيضحكوا على الناس بكلام منور انها من جوه مضلمين مفيش اعمال مفيش فعل حقيقي هيروحوا فين يوم القيامه هيعملوا ايه يوم القيامه هيوصلوا لربنا ازاي ينادونهم ينادونهم زي ما كانوا في الدنيا بيستغيثوا بالبشر وما كانوش اصلا قلوبهم معلقه بالله النهارده لما تحصل لهم مشكله يستغيثوا بالبشر برضه هو ما عندهمش امل غير في البشر ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ايوه كنتوا معانا باللسان بس ولكنكم شوفوا كلام المؤمنين بقى يا جماعه كلام المؤمنين هنا كلام مبهر كلام المؤمنين هنا كلام فعلا يبهرك كلام يبهرك فعلا شوف بيقول ايه ولكنكم فتنتم انفسكم بيرد عليهم من ورا السور يعني يمكن واحد معطل نفسه شويه بيرد عليهم بقى ما هو كان في قلوبهم غيظ عليهم في الدنيا اه علمانيين وعلمانيات قاعدين يشتموا في الدين ويعملوا جرايد شتيمه في الدين ويعملوا برامج شتيمه في الدين ويحاربوا الدين بكل وسيله وبكل طريقه هتعمل لهم ايه النهارده بقى قدامك هم في الحصار الرهيب ده اهو بعد ما جغرافيا ارض المحشر كلها اتغيرت واتضرب سور حوالطهم وحاصرهم المؤمنين واقفين بقى يتشفوا فيهم ولكنكم فتنتم انفسكم واحد وتربصتم اتنين وارتبتم تلاتة وغربكم الاماني اربعة حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور خمسة فتنتم انفسكم الكلمه ديت بتبهرك بالمؤمنين فاهمين ناس فاهمه الانهيار بيجي ازاي ناس فاهمه اول خطوه في الانهيار بتيجي ازاي في كتير سابوا الطريق وانتكسوا هان عليكي هان عليك الطريق ده هان عليك النقاب اللي كنت بتلبسيه تقلعيه كده ويبقى حته قماش مرمي في الدولاب هان عليك هان عليك لحيتك كده تحلقها وترميها كده في في في القمامه هان عليك هان عليك بعد ما كنت بتمشي في الشارع تتكلم ده عن معازف وحرمه الاغاني بقيت راكب عربيه مع اصحابك النهارده مشغلين المعازف و... هان عليك دينك هان عليكي ايام التراويح والتهجد والاعتكافات هان عليك ازاي هان عليك دينك ازاي ولكنكم فتنتم انفسكم بيقول لهم هي دي كانت نقطه البدايه نقطه البدايه ان كان في فتنه بدات تيجي وانتم ما حذرتوش منها يعني ايه لبست نقاب وبدات تحاول تكافح وبعد كده شويه بدات تسمع كلام اهلها مش هتتجوزي محدش هيبص لك شكلك بقى غريب لونك بال- الشكل الاسود ده بقى غريب بدات تدي ودنها هتفتن هتفتن هي اللي ادت ودنها بدا يقول لك انا ادخل على مواقع من اللي بتدي شبهات ضد الاسلام لا لا انا واثق من نفسي وانا عارف ناس يا ابني ما تستشرفش الفتنه لا انا شديد انا جامد اه لغايه ما جه الارض بدا يقرا الجرايد العلمانيه وبرامج العلمانيه لا ده ثقافه و- واحداث واقرا الحادثه يا عم وشويه تسالي وخلاص يا عم يا عم ده بيحط السم في الوقت لا لا لا لغايه ما جه الارض بدا بدا اخ وملتزم ومنطلق في الدين يجي في حياته بنت باي طريق بقى وباي وسيله وباي سكه او بنت ملتزمه يجي في حياتها شاب لا لا ده انا بدعوها والله ده انا بهديها ده انا هعرفه يا ابني يا حبيبي ما تستشرفش للفتنه ما تستقواش ما تستقواش الا شد منك جه الارض الا شد منك الجاب تلميس كتاب بلاش تستقوى لا لغايه ما يجي الارض لغايه ما تنتهي القصه ده والله العظيم حتى الدعاء يا جماعه الدعاء ما فيش داعيه ينفع حتى ان واحده تتصل في التليفون كده ويقعد يتكلم معاها حل في الاخر كده على قد الرسمي كذا كذا سلام عليكم وعليكم السلام بس انتهت ليه هو في حد كبير على الفتنه هو في حد كبير على انه يفتتن مين فينا في علم ولا في مقام بلعام بن بعوراء اللي ربنا قال عليه في الاخر مثله كمثل الكلب بعد ما انتكس لانه اتفتن احذروا الفتن يا جماعه يا بنتي يا بنتي لازم يكون في قلبك virus scanner يلقط اي فيروس فتنه دخل في حياتك جديد من بدري بدري الاورام بيخافوا منها عملوا علم اسمه اكتشاف المبكر للاورام عايزين يعرفوها tumor markers ونعرفها هنعرفها ازاي انا عايز علم الاكتشاف المبكر للانتكاس الاكتشاف المبكر للفتنه ولكنكم فتنتم انفسكم اول كلمه تدل انها كانت ناس فاهمه تدل ان اللي سبت في الاخر ده واحد كان فاهم فاهم ان الموضوع خطير فاهم ان من اول ان ان فتن ان الفتنه خلاص ولكنكم فتنتم انفسكم دي البدايه يبقى الخطوه الثانيه تربصت تربصت وقفت بعد ما كنت منطلق في الدين وقفت مجهودك وقف حياتك وقفت كل حاجه وقفت وارتبتم خلاص بدات تشك في الطريق وغرتكم الاماني بدات تجيب مارشدير يا عم هبقى في النص كده ما بين الدين والدنيا يا عم اصلي الظهر ثلاث ركعات احسن من من ما صلوش خالص عايز يمسك العصا من النص وغركم بالله الغرور اتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى اول خبطه فاليوم لا يؤخذ منكم فديه خلاص انتهت ايه مفيش امل تاني خبطه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من ومن الذين كفروا ولا من الذين كفروا مأواكم النار تاني خبطة مأواكم النار يعني ايه صدر الحكم التنفيذي خلاص تالت خبطة هي مولاكم اولى حاجة بيكم يا لها من مولى ما عادش ليكوا شرب غير من حميمها ما عادش ليكوا س- س- سقاء غير من صديدها ما عادش ليكوا طعام غير من زقومها ما عادش ليكوا سكن غير في زنازينها ما عادش ليكم فراش غير من لهبها ما عادش خلاص هي مولاكم هي اللي هتتولى كل حاجه في حياتكم قلت رابع صدمه وبئس المصير خساره كامله للمصير والعياذ بالله والعياذ بالله سوره الحديد سوره الحديد رسائل قلت لكم اول رساله يا جماعه سبح لله ما في السماوات والارض رساله ايه اللي صرفك عن ربنا إيه اللي ص- ص- صرفت عنه ليه الرساله الثانيه ايه اللي فتنك عن ربنا ايه اللي فتنك عن ربنا ولكنكم فتنتم انفسكم الرساله الثالثه ايه اللي اخرك عن ربنا الم يأن للذين امنوا الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله يا جماعه ال- الايه دي نزلت بعد اربع سنين من الاسلام ابن مسعود قال اربع سنين بس يا رب ايوه قدامك اربع سنين بعد اربع سنين من التزامك هينزل العتاب عليك من ربنا اربع سنين فرصه قدامك انك توصل لربنا الم يأني يأني ده الى طعام غير ناظرين اناه اناه يعني نضجه يعني لسه ما استويتش لسه ما استويتش لسه ما نضجتيش لسه الايمان ما نضجش في قلبك لسه الم يأني للذين امنوا عايزين نقول انا يا رب خلاص يا رب ايه اللي اخرك عني سنين عدت عليك في الالتزام مستواك في الدين اقل من عمرك الالتزامي ليه ليه ولا تكونوا كلا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم بقى زي الصخر طال عليهم الامد العلماء بيقولوا يعني قعدوا فتره ما يسمعوش كلام عن الجنه والنار ما فيش شحن للقلب رمضان لسه عليه 45 يوم يا جماعه باذن الله تقريبا يعني عايزين نفوق يا جماعه عايزين نتشحن يا اخواني عايزين نموت نفسنا كل يوم اسمعي الشريط لغايه ما رمضان يجي هتلاقي نفسك على رمضان مشحون شحن رهيب مشحون شحن رهيب خلاص ايه المشكله ساعه من ربنا ساعه من يومك لربنا تسمع فيها عن ربنا سوره الحديد كلها عتبات عتبات من ضمن العتاب اللي في سوره الحديد ايه اللي صرفك عن نعيم ربنا ايه اللي صرفك عن نعيمي ايه اللي صرف قلبك عن نعيمي اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر خمس حاجات كل واحد مفتون بحاجه من الخمسه اللعب اصحاب نوبل والعلوم والتكنولوجيا والطب والهندسه والابراج ده لعب بدل مش عشان ربنا يبقى لعب طب لو عشان ربنا يبقى جهاد انما لو مش عشان ربنا لا يعني نوبل لعب لعب بدل مش عشان ربنا كل ده لعب امال اللهو ده بتاع الشباب بقى ال video games وال... والبلاجات والمصايف وال chatting وكل الكلام والنوادي طب و... و... و... وزينه دول عباد المظاهر عبيد المظاهر ماركه المحمول وموديل وموديل العربيه و... وعفش الشقه و... وتفاخر بينكم دول عبيد الكراسي اللي بيتفاخروا بالكراسي والمناصب عبيد الكرسي وعبيد اللي قاعدين على الكراسي وتكاثر في الاموال والاولاد دول عبيد القرش عبيد الفلوس عايز عيل كتير عايز يبقى multi millionaire عايز يبقى صاحب multi group مش عايز يبقى حاجه واحده عايز يبقى multi كل حاجه فيها multi عايز يبقى عنده كل حاجه في الدنيا عبيد القرش والعياذ بالله اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما لما بتعدي قدام برج او عربيات جديده او فلل او قصور ثم يكون حطاما كل ده يتحطم عشان الكلام ده يتحطم من قلبك عشان تسمع الكلمه اللي بعدها سابقوا الى مغفره من ربكم قومي بقى ومتحرر من قيودك واسبق بقى وهو ده من ضمن العتاب الرابع في سورة الحديد عتاب انت مضيع فرص عمرك ليه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا مضيعة عمرك ليه مضيع مضيع فرص عمرك ليه يا جماعه اللي هيقف مع الدين دلوقتي مش زي اللي يقف بعد كده اللي يقف مع الدين دلوقتي والدين متحارب ومتضيق عليه وبيتطعن والدعاء متحاربين وال... اللي هيقف مع الدين دلوقتي غير اللي هيقف لما هتبقى لما هتتزهزه لا الوقت حاجه تانية هو لو انا في صحراء وهموت من العطش وجبت لي كوبايه ميه بارده زي ما اكون في حفله فيها ألف اكل وألف شرب وحد جاب كوبايه لبن عصفور في في, في, في كوبايه من ذهب كوبايه الميه البارده اللي في الصحراء بمليار مره قد كوبايه العصير اللي من دهب ده ليه لان دي كانت في صحراء اللي هيخدم الدين وهو في الصحراء دلوقتي اللي هيقف مع الدين دلوقتي واحنا لسه بنواجه بدر تاني وبنواجه احد تاني وبنواجه الاحزاب تاني وبنواجه الحرب على الاسلام تاني ده يا بخته يا بخته سوره الحديد بتقول لك اوعى تضيعي فرص عمرك اوعى تضيع الفرص اللي مفتوحه هتندمي الفرص اللي مفتوحه قدامك الوقت هيجي يوم هتتقفل وتروح والدنيا هتتقفل وهترجع تندم وتحط على ايديك زي ما قال ارجعوا وراءكم كانت الفرصه زمان وراحت وانتهت سابقوا الى مغفره من ربكم يعني ايه سابقوا يعني بغير سارعوا الى مغفره سارعوا يعني كل اللي هيذاكر هيجيب امتياز انما مش كل اللي هيذاكر هيطلع من العشره الاوائل في اماكن محجوزه محدوده بالعدد الوسيله مقام في الجنه بياخدوا مين واحد بس ان شاء الله النبي محمد نسال الله له الوسيله باذن الله في اماكن في الجنه معدوده العدد يعني ايه يعني يا جماعه يعني يا اخواننا سوره الحديد بتكلم الاوائل بتكلم الاوائل على الفردوس الاعلى بتكلم الاوائل على الاخوه والاوائل على الاخوات بتكلم اوائل البشريه سوره الحديد سوره السبق سوره بعد تحطيم القيود في الصور اللي فاتت سوره بتقول لك اسبق خليك سابق في الحياه القران بيخليك انسان تاني بيخليك انسانه تانيه بس انسان نفسنا ليه 45 يوم على رمضان بعدهم شهر رمضان 75 يوم كل يوم ممكن يرفع قلبنا قد ايه من ربنا سبحانه وتعالى بس نقوم بقى يا جماعه نقوم مع القران خلاص بدانا نفهم القران وقيمه القران وعظمه القران وقد ايه هيوصلنا عاجزين ليه الطريق اهو بدا يبان اهو يتضح عاجزين ليه واقفين ليه اللي بيننا وبين ربنا ايه إيه اللي شددنا ايه اللي مقيدنا سابقوا يا ترى يا ترى مين اللي هيسبق يا ترى مين اول واحد مننا الليله هيبقى واقف على سجاده الصلاه في الثلث الاخير يا ترى مين اول واحد مننا هيبدا يستعد لرمضان من دلوقتي يا ترى مين اول واحده فينا هتبدا ان هي هتبدا ان هي تشتغل في الدعوه الى الله وتنصر دين الله يا ترى يا ترى سوره العتبات من عتبات سوره الحديد من العتبات الرهيبه ايه اللي منعك عن نصر الدين منعك عن نصر الدين ايه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس على اسم السوره احنا في عالم يا جماعه عالم قوه امريكا قويه الروس اقوياء اوروبا اقوياء هننتصر ازاي بالله ماشي بس لازم نبقى اقوياء باذن الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا استنفذنا وسعنا عالم عالم بتسود فيه مقاييس القوه لازم نبقى اقوياء في العالم اللي ما بيعترفش غير بمقاييس القوه ده لازم نبقى اقوياء يا جماعه يا جماعه لو جينا ندعو للاسلام امريكا الديمقراطيه او المداعيه بيروح هناك ويسلم على ايده مئات والوف بيطردوه ليه لان هم الديمقراطيه بتنهار اول ما يبقى في دع- دعاه مؤثرين بتنهار يبقى الاسلام لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ادي الدعوه وانزلنا الحديد ادي الجهاد الاسلام دعوه ماجده يحرسه دوله مجاهده لازم جهاد مفيش حل مع الغرب سلمي اللي بيقول لك التعايش مع الغرب ده موهوم موهوم ولازم يفوق ولازم كلنا نفوق اللي بيكل... الغرب وال- قسما بالله والله العظيم لو دع- دعاة راحوا الغرب واسلم على ايدهم مليون قسما بالله لا تبقى حرب عالميه هو هم مجانين هيسيبوا الاسلام بكل قوته ينزل هناك اول بقى ما يطلع بجد رجاله للدين تنشر الدين بجد في الارض هيسكتوا كده يقولوا وسط الديمقراطيه والحريه ان احنا نسيب الاسلام يا حبيبي يا حبيبي يا سذج ازاي يا حبيبي لازم قوه ورا دعوه الاسلام مش عشان نقتل ولا نضرب لا ولكن عشان نحمي الدعوه ايه اللي منعك عن نصر الدين ايه ايه يا جماعه احنا مش لاقي حد يربيني ومش لاقي حد يتابعني ومش لاقي حد يعني امشي اخبط امشي اخبط سلمان لما ما لقاش حل مشي في الارض تايه مره يروح لراجل دين نصاب ومره اليهود ياخدوه يأسروه وفي الاخر ربنا وصله للنبي سيدنا سليمان بيقول ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين طب ليه ما قالش ما, ما قالش واحد يجيبه بسرعه وخلاص ليه ليه اسرع واحد لان في معركه زمن بيننا وبين الباطل الناس ما بتنامش ما بتنامش يا جماعه ننام ازاي ابو طالب نايم بيموت على الفراش يجوله مش عايزين يسلم عايزين منه ايه يا كفره سيبوه يا كفره سيبوه مصيره ينقذ وانت عايزين منه ده واحد بيموت عايز لا ولا واحد يتساب الكفره بيضحوا باموالهم ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بيضحوا بارواحهم لا يزالون يقاتلونكم بيضحوا بحياتهم وامرهم اولئك يدعون الى النار فين اللي بيضحوا عشان دين ربنا فين اللي بيضحوا عشان الاسلام يا رجاله فين يا جماعه اللي بيضحوا السودان ازاي جنوب السودان يروح من ايدينا واحنا نايمين ازاي ازاي الواقع يتقلب كده واحنا نايمين ويجي العتاب يعني الاخير في حلقتنا الليله في سوره الحديد بعد ما قلبك اقبل عليا صرفوا عني ايه بعد ما قربت مني بعدك عني ايه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أيوة فما رعوها حق رعايتها مرعوب يا جماعة إن حد مننا ينطبق عليه فما رعوها حق رعايتها الأمة ربنا ده نعمة الخلافة ضيعتها ما رعوها حق رعايتها ربنا أقام فينا نعم أنا خايف يا جماعة خايف إن النعم اللي إحنا فيها دي تروح نعم الدين ونشر الدين إنك ما عدتش تلاقي قنوات دينية إنك ما عدتش تلاقي مساجد فيها دروس إنك ما عدتش تلاقي شرايط ولا مواقع إسلامية فما رعوها حق رعايتها إنك أنت ربنا إداك الدين وصله لعندك تضيعه ليه تنتكسي ليه ما ترعوش نعم ربنا في حياتكم ليه خافوا أحسن نعمة الدين تزول خافوا خافوا اوعوا ما ترعوش نعمة ربنا في الدين علينا حق رعايتها اوعوا يا جماعة اوعوا يا اخواني سوره الحديد سوره كبيره وانا كنت عايز قبل العمره ان شاء الله لاننا مسافرين العمره يوم الاثنين بالليل باذن الله سبحانه وتعالى يعني الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله يعني ان ربنا اذن طبعا كل حاجه بايد الملك محدش يعرف اصلا بكره في ايه سبحان الملك احنا اعظم عباده بتلهب قلوبنا تجاه الله عباده ان ربنا هو اللي بيده كل شيء فباذن الله ان شاء الله يعني العمره يوم الاثنين باذن الله ربنا قدر فالجمعه الجايه مش هنبقى موجودين فانا كنت عايز اخلص سوره الحديد فالنهارده ما مشيتش بنفس الطريقه بتاعت المرات اللي فاتت ما شرحتش الصوره انا اخترت اجزاء بس من الصوره وشعارات من الصوره ومع ذلك لما هنقوم الليل بيها الليله ان شاء الله والاسبوع ده ان شاء الله ونجيب الجزء 27 بقى من اول سوره قاف يعني قبل الجزء بصفحتين كده لغايه سوره الحديد من قاف للحديد نبدا بقى الاسبوعين دول بقى ايه نشوف قلوبنا معاهم ايه نشوف طلعنا قد ايه نشوف وصلنا لايه سوره الحديد بادئه باعظم مشهد في الوجود كله مشهد السماوات بتجأر لله بالتسبيح سوره الحديد سوره الاصطفاء والاختيار سوره الرجاله سورة المصلحين الصالحين سورة الناس اللي هتقف مع الدين والدين بيتحارب وبيتطعن السورة اللي بتقول لك مستني ايه انا ميأني مستنية ايه مستني ان الدنيا تروح وانت لسه ما وصلتش لربنا مستنية ان الدنيا تروح وتندمي مستني انك تشوف السابقين يوم القيامة وما بيدخلوا في الفردوس الاعلى وانت مقهور مستني ان الاخرة تيجي وتلاقي الناس بتاخد مقامات عليا وانت بقى راحت عليك الفرصة مستنية ايه مستنية ان الدنيا تنتصر وترجع تندم ان تندم انك ما وقفتش معاه وهو محتاجك مستنيين ايه سوره الحديث بتقول الم يأني انا يا رب انا يا رب خلاص الم يأني بعد قاف وبعد الطور والواقعه والرحمن والقمر والنجم بعد تكسير القيود بعد الذريات بعد ما قيود اتكسرت قيد على قيد الم يأني بقى ما جاش الوقت بقى انا يا رب سوره الحديد نقله من نقلات حياتنا سوره الحديد قبلها الجزء 27 كله مشاعر الطور والنجم والرحمن مشاعر مشاعر وبعدها الجزء 28 كلها طلبات تكاليف تكاليف يعني ايه سوره الحديد نقله ما بين جزء قبلها كله مكي بيتكلم عن مشاعر وما بين جزء بعدها كله مدني بيتكلم عن تكاليف سوره الحديد نقله ربنا جعلها نقله ما بين جزء المشاعر وجزء التكاليف عشان يبين لنا انها نقله سوره الحديد التحويله اللي بنتحول منها اللي بعد ما اتشحنا اتشحنا اتشحنا تقوم سوره الحديد نقلانا نقله بقى بكل النقله اللي فاتت نطلع على الجزء ال 28 واحنا بقى ناس باذن الله عندنا فكر العمل وفكر الشحن سوره خطيره سوره بتنقلك بترفعك بتخليك في مقام تاني بترفع مقامك وبتغير مقامك تماما لو انت استفدت منها وشربت معانيها يعني يعني يعني هذا ما, ما استطعت ان انا يعني انقله ليكم من بعض جواهر وكنوز وعظائم ونفائس هذه الصوره وهذا الجزء خلصنا الجزء 27 اللهم لك الحمد على نعمه التمام اللهم لك الحمد على نعمه التمام اللهم لك الحمد نعمه ان شاء الله نرعاها حق رعايتها ونقوم الليل بالصور دي ونحفظها ونصلي بيها ونخليها جزء من استعدادنا لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى يعني قبل ما اغادر مقامي هذا بوصيكم 13 و14 و15 الواحد كان تعبان بس عند 13 و14 و15 واحد بيلاقي نفسه مش قادر ان شاء الله باذن الله يعني اظن والله ان كان الحساب سليم ان هما الاثنين والثلاث والاربع ان شاء الله الاثنين والثلاث والاربع 13 و14 و15 رمضان داخل بقى نستعد رمضان بالتسخين في الصيام بقى رمضان داخل اهو يا جماعه هتيجوا في رمضان في الصيف هتدخلي وانت مش مستعده للصيام ده انت هتفطس يا ابني من اول يوم لا يا... طبعا ربنا بيعين طبعا سبحان الملك ده انا بتكلم لو ده بامكانياتك انما ربنا اللي بيعين نستعد بالصيام بقى يا جماعه وناخد بالاسباب ان شاء الله ونصوم 13 و14 و15 العمره باذن الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين مساء باذن الله قعدنا يعني مع اخواننا المعتمرين جزاهم الله خيرا ويعني يعني ان شاء الله مشحونين ان احنا نطوف حوالين الكعبه على طول وان احنا نصلي هناك وان احنا ربنا يفتح على قلوبنا هناك ونقوم الليل في الروضه ان شاء الله والصف الاول انما حبايبنا الحلوين بقى اللي خايفين من انفلونزا الخنازير يخلوهم خايفين من انفلونزا الخنازير خليك يا حبيبي خايف خليك محروم من زياره النبي عليه الصلاه والسلام السلام على قبر على النبي عليه السلام وليله في الروضه وصف اول في المدينه على رجل ابو بكر وعمر كده نفس الموضع رضي الله عنهم خليك محروم بقى من الطواف ومن الركعه اللي ب 100000 ركعه خليكوا خايفين يا جماعه يا جماعه نسبه انفلونزا الخنازير في السعوديه من اوطى البلاد في العالم كله يعني اللي خايف اللي خايف يروح البلاد اللي زي السعوديه مش يهرب منها والله يا جماعه يعني انا مش عارف اللي خوفوا الناس من العمره دول كل واحد رجع عن العمره بسبب تخويفهم ليهم في ميزانهم ان شاء الله ان شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا انا بشجعكم وبقول لكم قوموا بقى عمره رمضان بقى عمره رمضان حجه مع رسول الله مع مع عارف يعني مع فرصه انك تبقى صحابيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره رمضان يا اخواني لو ملك السعوديه الوقت مستنيكم في رمضان في القصر بتاعه ما انتش رايح الحرم ده انت رايح لملك السعوديه قسما شوف هتعمل ايه وشوف هتقعد تحضر ازاي رايح لملك السعوديه الفلانزا خنازير يا عم خنازير مين يا عم سيبني يا عم اروح ده ملك السعوديه يا عم طب تخيل بقى ملك الملوك بقى ملك الملوك هتروح له بيته هيديك ايه وهيمنحك ايه تخيلوا يا جماعه تخيلوا يا اخواني عايزين عمره رمضان ما تضيعش عايزين يبقى في ميزاننا ان شاء الله حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه دي لو معاك فلوس وما عندكش وقت يا اخي اطلع لك يا اخي كذا يوم وخلاص وتعالى بس تبقى حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخونا الفاضل هو اسرته اللي مرض قبل العمره بايام وعمل عمليه ربنا يشفيك ويعافيك يا رب اللهم امين هندعي لك باذن الله في العمره ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ليك اجرك باذن الله سبحانه وتعالى لانك انت احصرت آه، غصب عنك آه، يعني خلاص يا اخواني برجاء الانتباه بقى 45 يوم على رمضان نفوق بقى ونقوم بقى عايزين ختمه مصحف قبل رمضان عايزين نبدا من اول الليله ختمه مصحف نصلي بسوره الحديد كده واحنا حلوين كده وشاطرين ونقوم جايبين المصحف من اوله بقى نجيب ختمه قبل رمضان نستعد بيها رمضان باذن الله سبحانه وتعالى يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واللهم لك الحمد انا عايزكم تحمدوا ربنا قوي وانا احمد ربنا وكلنا نحمد ربنا على نعمه الدعاء وعلى نعمه الدعوه وعلى نعمه القنوات وعلى نعمه قنوات الدين اللي ربنا فتحها لنا سبحانه وتعالى نسال الله ان يديم نعمه علينا ونسال الله ان يستعملنا لنصره دينه في الارض اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم انصر بنا الاسلام اللهم انصر بنا الاسلام اللهم اقم بنا ملتك في الارض اللهم اهد بنا قلوب الملايين والمليارات يا رب اللهم اخرج منا دعاة وداعية ينصرون دينك اللهم انصر دينك واعز اولياءك واذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يحكم واذن لرايتك ان ترفع يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رب وكل عام يا رب يا رب يا رب انصر بنا الاسلام يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب اللهم بلغنا بيتك الحرام اللهم بلغنا بيتك الحرام اللهم بلغنا بيتك الحرام وافتح لنا ابواب بيتك الحرام يا رب وتقبل منا يا رب واقبلنا على ما كان منا يا رب يا رب انزل هدايتك على اهل مصر وعلى اهل العالم الاسلامي كله يا رب اجعل رمضان فتح على امه الاسلام يا رب اقهر العلمانيين والعلمانيات يا رب اقهر المنافقين والمنافقات يا رب اكبتهم يا رب دمرهم يا رب زلزلهم يا رب هم العدو فزلزلهم يا رب هم العدو فدمرهم يا رب هم العدو فاهلكهم يا رب وانصرنا يا رب اللهم انظر الدعاء اليك اللهم انصرهم يا رب واعز دينك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا ولي المؤمنين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
يا نفس توبي توبي يا نفس توبي توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهلي توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب والعلم عند الله الواحد الأحد توبي فوضت أمري ودمعي سال منهمرا أن تستفيض النفس من حقد ومن حسد تخشعي يا نفس ولترضي بقسمته لترتقي في خضوعه